محمد أمين ناخد موضوع تحت عنوان برضو في العالم سيكون لكم ضيق عاوز أقسم معاكم كلمة الضيق اللي في العالم إلى تقسيمتين كبار ضيق من العالم ذاته وضيق من يد الله يعني دي تقسيمة كده مش يعني هتساعدنا في فهم الأمور ضيق من يد الله ده حاجات كتير بقى التجارب بأشكالها أحيانا الاضطهادات اللي تيجي على الكنيس وأحيانا تبقى من يد العالم لما مين للتجارب لكن الضيق اللي بسبب العالم هو بسبب الاختلاف لأنك مختلف هتبقى عايش متضايق عايش مش عارف تعيش والعالم يزداد شرا فالشر المحيط بيك بيضيق عليك اكتر واخدين بالكم هو ده اللي انا عاوز اركز فيه في العالم سيكون لكم ضيق من ناحيه انا موجود في العالم فمختلف فمش عارف اعيش تعبان الشر حواليا من كل حته هقرا معاكم نص في تيموساوس الثاني اصحاح ثلاثة كل مرة اقرا الحتة دي احس ان بولس ده عايش في القرن الواحد وعشرين او عنده روح نبوة واضحة جدا عما يحدث في ايامنا وتيموساوس الثانية ليها يعني جمال خاص كرسالة لأنها رسالة الوداع يعني بيقولها بولس وهو عارف إنه ماشي هو سايب الدنيا بيودع تلميذه فيه فليها طبعا عارفين واحد بيقول آخر كلام زي ما شفنا يوحنا 17 امبارح آخر كلام ربنا يسوع بيقوله في بقى إيه كل الملخص المفيد وفي أسرار كل حاجة كمان بولس هيعمل كده مع تيموساوس هيقول له الدنيا دي هتمشي ازاي الدنيا كدنيا وده اللي هيدخلنا احنا في ضيق مستمر ولكن اعلم هذا لا بدل بيقول ولكن يبقى نرجع للي قبلها عدد 22 في الإصحاح اللي قبله يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها خلي بالكم بولس بيكلم تيموساوس الأسقف إنما أسقف شاب في العشرينات هل معنى كده إنه يعني ما بيتعرضش لشهوات لا احنا لسه واخدين من شوية إنه أطلب إليكم أيها الأحباء كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية الحرب دي هتقابل كل الناس محدش ما بيتحاربش بالشهوات بالأخص في حاجات خاصة بسن الشباب فبيقول اعلم أما الشهوات الشبابية فاهرب منها ده بولس بيوصي تيموساوس الأسقف تلميذه معنى كده عملية الهروب من الشهوات عملية مكلفة وهنا نفتكر القصة المشهورة بتاعة يوسف العفيف اللي انطبقت عليه قوي الآية دي يوسف تعرض للموقف المشهور خطية سهلة قوي وبالأمر بالأمر الخطية دي مرات سيده ومفيش حد موجود ولو ما غلطش في جزا وجزا خطير ممكن يموت فيها يعني ده لو ما كانش فيها الأمر ولا الإغراء كنا نقول برضو شاب يا عيني يا عيني مرمي في بلاد ما تعرفش ربنا ومش حواليه أهله و وكل الدنيا ماشية غلط إنما هو يبدو كان عارف اللي بيقوله بولس أما الشهوات الشبابية فاهرب منها خد ديله في سنانه وجري وقال اللي يحصل يحصل يبقى الهرب ضيق في العالم سيكون لكم ضيق في حاجات هتضطر تهرب منها تهرب في أماكن لازم تهرب منها في شخصيات لازم تهرب منها في تليفونات لازم تهرب منها في صور لازم تهرب منها هتقول بس دقت معلش في العالم سيكون لكم ضيق دقت اه بس هو الدخول من الباب الضيق ما ينفعش غير كده على رأي واحد من الخدام كان بيقول لي الشباب في الزمن ده مساكين فعلا مساكين الخطية سهلة قوي وببلاش لكن وماله أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع طب هتفضل هربان بس لا انت لازم تبقى مختلف انت مش مختلف انك zero level ما بتعملش ال negatives لا انت بتعمل positives انت مش ما بتغلطش انت عايش في قداسه انت مش محروم ومكبوت يا حرام مش قادر تغلط زي اللي بيغلطوا لا ده انت مستمتع بحياة أخرى وباهتمامات أخرى فالشهوات الشبابية اهرب منها الغلط ابعد عنه والصح امسك فيه واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي هو ده الاختلاف انت كمختلف مشغول بإيه طموحك روحي تتبع إيه هما بيجروا ورا حاجات تانية هنشوفها كمان شوية إنما تلاقي المسيح الحقيقي يتبع البر يعني عمال يفكر كل مدى كيف يصير بارا كما أن المسيح بار والم... والإيمان عاوز يكبر في الإيمان حاسس إن إيمانه ما جابش حبة خردل ما نقلش كرسي مش جبل إيمانه ضعيف قليل الإيمان بيتشكك وبيخاف اتبع المحبة طموحك انك تحب الناس اكتر وتخدم الناس اكتر وتدي عمرك كله للمحبة السلام طموحك تعمل سلام سلام في نفسك يزيد وسلام في اللي حواليك وتتمتع بسلام يفوق كل عقل مش من الدنيا دي في بيتك وفي قلبك وفي علاقاتك وفي الدنيا لو طلت طب تعمل الكلام ده ايه الزق في الذين يدعون الرب اللي بينادوا على ربنا يسوع المسيح اللي عايشين معاك قلنا في الغربة من شوية ايه بلدياتك السماويين اللي زيك مع الذين يدعون الرب من قلب نقي اللي ماسكين في ربنا عاوزين يروحوا السما زيك خليك معاهم هتلاقيهم كلهم بيعملوا كده بيهربوا وبيتبعوا بقى في وصيتين كبار هنا اهرب واتبع هنعيش حياتنا هربانين ما نقدرش ننكر كغرباء ونزلاء هنهرب حاجات كتيرة قوي حوالينا لازم نفضل نهرب لكن مش معنى كده ده سلبية ولا خوف ولا جبن لا احنا بنهرب بس بنجري في سكة تانية بنتبع المحبة والسلام والبر والإيمان والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها بالمرة كمان هتلاقي في بعض المناقشات غبية وسخيفة يعني أي مناقشة تحس إنها مش هتفيد بزيادة ما عندناش وقت نضيعه ما عندناش وقت نضيعه في مباحثات ملهاش قيمة في كل الأمور روحية وغير روحية على فكرة تحس إنك دخلت في حوارات سخيفة وغبية الكتاب قال كده اجتنبها ما تضيعش وقتك برضه أنت مختلف العالم كله مشغول تقف في الأتوبيس مثلا أو على المحطة وتسمع أي حوار يعني الواحد يقول الناس دي عايشة ليه طيب يعني بيتكلموا في إيه؟ إيه قيمة الكلام في اللي بيقولوه ده؟ إيه الفايدة؟ تحس انها مباحثات غبية يعني الشيطان عمال يلهي الناس في كلام وموضوعات لا قيمة له هتوصل لإيه الكلام ده كله لحاجة انت ما عندكش وقت بقى اجتنبها عالما انها تولد خصومات النوع ده من المناقشات غالبا يقلب غم وعبد الرب لا يجب ان يخاصم مختلف ها ليس من هذا العالم الدنيا كلها تخاصم انت ما بتعرفش تخاصم حد انت من النوع اللي ما بيخسرش حد عبد الرب لا يجب ان يخاصم فبما ان المناقشات دي هتوصل لخصومه لا مش هتتناقش تيجي على نفسك ضاقت شويه ضاقت معلش في العالم سيكون لكم ضيق مش عارف تتكلم زي ما الناس بتتكلم طب ويعني والناس كلها بتتخاصم كرامتك اتجرحت ويعني عبد الرب لا يجب ان يخاصم هدوس كمان على كرامتي ايوه أيوة في العالم سيكون لكم ضيق ويعني أنا كله بفسر الضيق الحادث من المعركة مع الدنيا بل يكون مترفقا بالجميع خلي بالك طويل على الكل صالحا للتعليم خليك مستعد تتعلم في أي وقت صبورا على المشقات مختلف الناس لا عندها صبر ولا عندها تعليم ولا عن... إنما إحدى المفروض يبقى فينا الكلام ده مؤدبا بالوداعة المقاومين دي بالذات عشان هو أسقف إنما كلمة غريبة أوي لما يقول له مؤدبا بالوداعة الواحد يعرف مؤدبا بالعصاية مؤدبا بال بالجزاء يعني إنما مؤدبا بالوداعة ده إيه المثالية دي تأدب واحد وانت بمنتهى الوداعة أيوة مختلف دي مش موجودة في كتب الدنيا ولا فلسفة الدنيا مؤدب يعني تكشر يعني تشخط وتنطر يعني تمسك الواحد توضبه إنما هنا لا مؤدبا بالوداعة المقاومين يعني دول متعبين وماله هم مقاومين بس انت مش كده عسى أن يعطيهم الله توبة شوف الغرض أنت موجود ليه عشان صاحب رسالة مختلف ليه عشان الناس تتوب أنت موجود هنا في الدنيا دي عشان الناس تتوب أنت تتوب وهم يتوبوا عشان كلنا نروح السماء هذه الغرض طب دول مقاومين متعبين مزعجين معلش ملناش غير غرض واحد هم كمان يوصلوا السماء لو أنت مش مختلف تقول إن شاء الله يتحرقوا مش كده إنما لا أنت مختلف مختلف يبقى عسى أن يعطيهم الله توبة أيوه هو ده غرضك برضه مختلف وليك رسالة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس شوفوا الكلمة شوف ارحم الناس ليه أصل دول وقعوا في الفخ صدقوني لو الناس عرفت أن كل إنسان متعب وشرير ومؤذي ما هو إلا ضحية إبليس هنحب الناس ونشفق عليهم مهما عملوا دول وقعوا في فخ إبليس اكره يا سيدي إبليس ربنا يسامحك مش هيزعل منك ربنا في دي إنما تكره واحد مهما عمل فيك هو واقع في فخ إبليس فخ الطبع فخ العداوة فخ الكراهية فخ الكرامة فخ هو ما فقش لسه طب انت ربنا اداك نعمة وفقت من فخ ابليس ادعي له وصلي له وطول بالك عليه وحبه واخدمه فيستفيق من فخ ابليس اذ اقتنسهم لارادته يعني هو وقعهم واقتنسهم كده زي الواحد بيقتنس الفريسة لارادته يعني دول شغالين لحساب ابليس ايوه في ناس كتيرة قوي شغالة لحساب رئيس هذا العالم بتنشر الفساد نشر بتبشر بالخطيه بتكرز بالإلحاد اقتنسهم لإرادته يعني هم دول بينفذوا التعليمات أكتر ما بننفذ إحنا تعليمات المسيح في ناس بتنشر الخطية بفدائية إيه ده؟ أيوه رئيس العالم بيحركهم ولكن اعلم هذا يبقى قال لنا شوية عن فكرة أنت مختلف وأنت صاحب رسالة سلوكك يبقى إيه؟ اهرب واتبع وخليك دايما مختلف عشان يبقى لك رسالة عسى أن يتوبوا اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة وقد أتت لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم شوفوا الوصف اللي جاي ده دقيق قوي في وصف ما نعيشه أعتقد كده الناس هيكونوا محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين تاني أقرأها لأنها دقيقة في وصف ما يحدث في العالم في الأزمنة تأتي أزمنة صعبة الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا بلا حنو يعني مفيش حنان النهارده كل يوم الواحد يقعد مع كابل يقول للراجل يا اخي خليك حنين على مراتك الكنيسه قالت كن حنونا عليه ولا كاننا بنقول كلام يعني لغات غير مفهومه حاجه غريبه طب خليك حنين على عيالك انا بتكلم كلام غريزي المفروض كلام لا بلا حنو طب خليك حنين على ابوك كبر ايه الحكايه احنا بنتكلم في الف ب انسانيه مش مسيحيه لا بلا حنو القلب نشف ايه اللي بيحصل بلا حنو مفيش حنان بلا رضا الناس عندها كتير قوي الناس عندها كتير صحيح ربنا مدي مدي بغنى لناس كتير قوي تلاقيش حد راضي ثالبين ثالبين كلام كلام كلام الثلب بالسه كتر الكلام عديب النزاهة مفيش زمم خالص مفيش عديم النزاهة شرسين شرسين اتفرج على أفلام ديزني اللي نازلة يعني ال- الطفل بيعلموه ازاي يبقى شرس اجرامي غير محبين للصلاح تيجي تتكلم بقى في امانه ومحبه وخير وبتاع ناس تبص لك انت اتجننت ولا انت جاي من كوكب اخر ولا خائنين دي كترت قوي خيانه لكل المعاني الساميه خيانه للصداقه وخيانه لعهد الزواج وخيانه للشخص اللي خدمك وخيانه لأقرب الناس خائنين كترت مقتحمين ادخلوا حياة الناس كده مقتحمين متصلفين كل واحد يعتد بنفسه كأنه هو اللي عارف كل حاجة محبين للذات يعني عشق للخطية حب للخطية مش بس بيغلط لا حب للخطية دون محبة الله طب والمتدينين ربنا يرحمنا لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها وفي ناس من دول شكلهم متدين إنما صور مفيش قوة طب دي صورة غامقة قوي أيوة هي دي الأيام الأخيرة أو هي دي وصف بولس ده قبل ما يروح السماء بفترة بسيطة هو شايف اللي هيحصل فبيقول له أنا شايف أيام صعبة وأزمنة صعبة وشايف العالم بقى اللي بيحكمه إبليس مظبطه تمام أنانية فظيعة مادية فظيعة إباحية فظيعة الحاد كل المعاني الإنسانية وقعت هو ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ضيق في العالم سيكون لكم ضيق تصور انت بقى مسيحي عاوز تحب الناس وعاوز تعمل خير وبتأتمن كل شخص تلاقيه بيخونك وتلاقي اللي داخل يقتحم حياتك وتلاقي الناس كلها بتبصلك من فوق وتلاقي ما ما فيش حد بيشكر ربنا ولا راضي وتلاقي نفسك متحوط بعالم من الماديات كل الكلام عن الفلوس عن الفلوس وتلاقي ان الشهوات بتلحقك بتحصرك هو ده العالم اللي احنا فيه في العالم سيكون لكم ضيق انا مش بتكلم برضو عن التجارب هنا الضيق بسبب الخطيه ده موجود لكن مين شاطر يهرب ويتبع ده مش معناه ان احنا يا عيني هنتغلب لا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم هديك مثل بسيط عن ازاي ممكن في العالم اللي كله كره ده وكله انانيه ممكن واحد يحب محبة غريبة مثالية تعال نفتح قصة قديمة في صمويل الأول 24 هي قصة مشهورة بس بحب أقراها يعني فنقرأ حتى منها بسرعة شاول بيكره داود تمام وداود مختلف ليس من هذا العالم بيحب حتى شاول كلام اللي هو بنستصعبه احنا شاول عدو وعدو صريح ولو طاله هيقطعه إنما داود ما زال يحب وبيحارب داخله عشان يفضل يحب لكن شاول بيحب الفلوس بيحب المركز بيحب نفسه فيقول لما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين هو ذا داود في برية عين جدي فأخذ شاول ثلاثة ألاف رجل منتخبين من جميع إسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها أنا سأدفع عدوك ليدك فتفعل بي ما يحسن في عينيك فقام داود وقطع طف- طرف جبة شاول سرا وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا يا سيدي الملك قصة أن شاول بيجري بجيشه عشان يحاصر داود ويموته داود دخل في كهف غويط هو ورجالته رجالته بالميات شاول معاه ألفات الدنيا ليلت فشاول دخل يرتاح جه نصيبه يدخل الكهف اللي مستخبين هم جوه فيه ودخل لوحده لأنه ما يصحش العساكر يناموا مع الملك بتاعهم فداخل كده وإيه تعبان وحط راسه ونام نوم عميق وحواليه داود ورجالته جوه فالرجالة حسب مستواهم في لغتهم هم داود زب يعني دول كانوا قطاع طرق انما داود ظبط فيهم شويه حاجات قالوا له ده شغل ربنا شغل ربنا جاي متقشره جايبهولك عشان ما ياخدش غير شك وخلاص ونخلص بقالنا سنين بنهرب ونتذل وهو اللي هيموتنا كلنا لو لو وقعنا في ايده فده اكيد شغل ربنا طبعا شغل ربنا دي يعني تلخبط الواحد ايوه صحيح ما هي مش مصادفه مش معقول تكون مصادفه وبعدين الحرب يا قاتل يا مقتول وهم في حرب وبقى لهم سنين ومعروف انه لو صحي هيموت داود واللي معاه قام رفع الرمح كلام حركه وحس انه ايه في حريقه جوه اموت ولا ما اموتش غليان ضيق هو لو ما عندوش بقى ربنا كان بمنتهى السعادة حطها في قلبه إنما بعزم ما فيه نزل على طرف الجلابية ويقول إيه أول ما قطع طرف جلابيته قلبه وجعه إزاي وإزاي يقطع طرف جلابية شاول إيه يا أخويا ده غريب قوي طب لما تموته نبقى نشوف يمكن ضميرك يوجعك شوية لا ده طرف جلابيته وقف بقى ليهم وهم كلهم رافعين السيوف عشان يقطعوه ده هو ده العدو اللي معذبهم سنين وقف هو اللي يحامي عن شاول وشاول دايم حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب مسيح الرب هو يقولوا له طب اركن انت واحنا احنا علينا احنا دي تشغلش بالك احنا ضمايرنا ميتة وشايفين كل الحق في اللي بنعمله بقى يحامي عنه وهو نايم بقى داود دلوقتي واقف يدافع عن شاول قصاد رجالته واجبرهم ان هم يتراجعوا وخد حته الجلابيه اللي اتقطعت وخد رجالته واتسحبوا وطلع على الجبل الناحيه التانية نشوف هيحصل ايه نادى وراء شاول قائلا يا سيدي الملك بعد ما بعد بقى ابتدى ينادي بصوت عالي عشان الناس تصحى فلما التفت شاول الى ورائهم شاول طلع من الكهف بيعمل في عينيه كده أول ما بص ناحية داود داود خر على وجهه إلى الأرض وسجد زي النظام القديم هو لما كان كده نظامهم في استقبال الملوك كده ده ده العدو ده اللي المفروض يموتك لا هو الملك أول ما الملك بص عليه عمل له مطانية زي زمان غريب وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أذيتك هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في هذا الكهف وقيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو فانظر يا أبي إيه ده زمان زمان كان شاول بيقول لداود يا ابني وداود ببساطة قلبه كان بيحب شاول زي أبوه في الأول خالص لما كانوا يجيبوه عشان يقول له مزمورين يطلع العفاريت اللي على شاول فكان بيحبه زي أبوه طب وكل البغضة اللي دخلت وكل السنين دي ما مسحتش الحب القديم أبدا انظر يا أبي ما عندوش غير المشاعر القديمة أنت أبويا اللي أنا حبيتك في يوم من الأيام ما, ما, ما, ما فيش حاجة وحشة دخلت مع كل السنين دي مهما عملت فيا مش هفتكر لك غير زمان وانت بتقول لي يا ابني داود انظر يا ابي انظر طرف جبتك بيدي عاوز يقول له قلبك كان في الرمح انما ده طرف جبه بس طرف جلبيتك فمن قطع طرف جبتك وعدم قتل اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك وانت تصيد نفسي لتاخذه يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك ولكن يدي لا تكون عليك كما يقول مثل القدماء من الأشرار يخرج شر ولكن يدي لا تكون عليك وراء من خرج ملك إسرائيل وراء من أنت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد ده مش بس حب غريب ده تواضع مش طبيعي قال له انت مضيع وقتك ليه انت ملك اسرائيل بتجري ورا كلب ميت بتجري ورا برغوت واحد داوود الممسوح بالروح القدس واللي عرف من صمويل انه الملك المختار واللي غلب جلياط واللي هتف له الشعب قتل داوود ربوات واللي موت اسد ودب واللي قال كل المزامير واللي عارف قد ايه ربنا معاه يقول حتة كلب ميت يشغلك في ايه حتة برغوث صغير تضيع وقتك معاه شوفوا بقى مختلف فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول قال شاول أهذا صوتك يا ابني داود ورفع شاول صوته وبكى كسر قلبه بالذوق بالحب سيح الحجر لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير مين كان في الدنيا يقدر يقول لشاول حب داود لما كان يحصل ايه ده ده غريمه عدو اللدود اللي لازم هيورث مكانه طار بايت إنما داود لأنه مختلف ولأنه ليس من هذا العالم قال له أنا هفضل أحبك ما أعرفش أعمل غير كده هفضل أحبك هتفضل في نظري بس مسيح الرب لأن المسيح اداني عين بسيطة ما بعرفش أشوف الغلط أنا مش شايف غير شاول المختار الملك الممسوح مش هعرف أشوف غير كده اعمل اللي تعمله فيا أنا مش هعرف أعمل غير كده أنا ما بعرفش أكره ما بعرفش أتكبر أنا صغير وهفضل صغير فشاول الجبل اللي اتهز وبكى مين يمين يبكي شاول اللي قلبه أقصى من الحجر وبعدين مين ينطق شاول ويقول يا ابني إلا اللي يقول له يا أبي ويغلبه قال له انظر يا أبي قال له أيوة يا ابني صح أنا شايفك غلبتني حبك غلب الغل اللي جوايا والكراهية رفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود أنت أبر مني لأنك جزيتني خيرا وأنا جزيتك شرا وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني فإذا وجد رجل عدو فهل يطلقه في طريق خير صحيح ما بتحصلش ليه ده شغل الدنيا كده اللي يلاقي عدو يخلص عليه إنما الذين ليسوا من هذا العالم يقدروا يعملوا غير كده فالرب يجازيك خيرا عما فعلت لي اليوم والآن فإني علمت أنك تكون ملكا قال له خلاص أنا فهمت أنت لازم تبقى ملك أنا عارف ربنا بيعجبه الحاجات دي بدل لست من هذا العالم ستكون ملكا دي قاعدة لكن أنا يا شاول لست من هذا العالم فقدت الملك أنا اخترت أكون ملك على الأرض ففقدت كل شيء أنت يا داود اخترت أنك تكون ملك حسب قلب الله فعشت طول حياتك مذلول وطول حياتك في ضيق ولكن أنا يا شرير هوعدك ستكون ملكا على اللي بتعمله ده لازم تبقى ملك أنت هتورث السماء لأنك عشت مختلف فاهمين المعنى اللي عاوز أوصله ليسوا من هذا العالم يبقى ليهم مكان في السماء اللي عايش بلغة مش لغة العالم بيأكد إن له نصيب في السماء أما اللي بيتكلم بلغة شاول لازم هيروح في الحرب اللي بعدها آه مثل تاني الماديات احنا بنسمع في بولس بيقول يكونوا محبين لأنفسهم محبين للمال النهاردة الدنيا كلها بتعبد المال عبادة والبلاد الشعوب بتبيع بعضها بسبب الفلوس والتجارة المخيفة اللي في العالم تجارة السلاح ومافيا المخدرات ومافيا الجنس ومافيا الأدوية كلها بتبيع ملايين من البشر عشان الفلوس اللي يد- يعني اللي يكتشف العالم ماشي ازاي النهارده ي- يعرف كويس انه ملايين من البشر بيموتوا في عبادة المال كل يوم لانه ده اللي بيحرك الدنيا النهارده ايه رأيكم بقى واحد ليس من هذا العالم يعمل ايه يعمل شغل مجانين فيليب 2 7 فيليب 3 7 اخطيت اخطيت ده بولس بيتكلم من السجن عمال يقول الفرح وكله تمام فيقول هنا ايه لكن ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من اجل المسيح خساره يعني ايه الربح هو الربح ولا ما هو بقى في فرق بين اللي من العالم واللي من بره العالم اللي من العالم يجي له ربح يسميه ربح اللي من بره العالم ممكن الربح اللي جاي له من العالم يبص له كده ويخاف منه ويقول خايف لا يطلع خساره عليا ايه الشغل ده تصور انت جاي لك مكسب كبير قوي لازم تفرح تنبسط انما ممكن احيانا تبص له كده وتقول لا انا مش من العالم ده انا خايف خايف من ايه القرش ده ممكن يبقى خساره عليا يعني إيه خساره عليك ده مكسب مكسب مش خساره واضحه قوي انت ما بتفهمش ولا ايه مكسب فلوس ارقام يقول لا هذا قد حسبته خساره ليه القرش ده يمكن يبعدني عن المسيح القرش ده ممكن يخسرني اخويا القرش ده هيخليني انشغل واعمل بزنس اكبر واسيب الخدمه ما, ما كان لي ربحا قد حسبته من اجل المسيح خساره طب عملت ايه يا مجنون قلب وزعته طبعا فيقول ايه بل اني مش بس الفلوس احسب كل شيء ايضا خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح ليس من هذا العالم ده مش شغل ناس في الدنيا أيوه هو الصح كده طب ده ضيق يا بولس أنت مسجون في الآخر فلوسك كانت تنفعك تجيب لك محامين تمام في المحاكمة دي ما لقاش ولا محامي لأنه معهوش فلوس يدفع ومحدش يقدر يحامي عن بولس بولس مطلوب للإعدام اليهود كله في العالم عاوزين راسه إنما لا مش مهم طب الفلوس كانت هتخلي لك شوية عبيد يخدموا عليك لا لا مش مهم طيب برستيجك منظرك كرامتك انت راجل ابن عز بولس كان غني في الأول خسر فلوسه وخسر مكانته كيهودي كان هيبقى علامة وخسر مكانته كفيلسوف كان هيبقى فيلسوف يوناني كان عنده كل الاست- الامكانيات دي وبقى على الحديده خالص بقى حته سجين مطلوب للاعدام بيقول انا بقى اسعد ما يمكن ليسوا من هذا العالم طب انت مش متضايق قال اه في العالم سيكون لكم ضيق لكن انا عندي ثقه اني غلبت العالم مع المسيح عشان كده هو قاعد في السجن وهو بيقول انا خسرت كل حاجه بيقول جنبها اعجب توصيه افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرح ازاي في الوقت اللي بتقول خسرت كل حاجه بتقول انا افرح وسافرح ايضا وتطلع اجمل رساله للفرح عشرات المرات يكل- يقول كلمه فرح وهو خسران كل حاجه ده ايه ده ده هو ده ليسوا من هذا العالم وفي العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم فبيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وسط العالم المادي ده كم واحد تفضل في عينه قيمة النفس أغلى من الفلوس أغلى من الملايين مش من القروش إبراهيم ليس من هذا العالم أبونا إبراهيم دخل حرب غلب خمس ملوك عنده سبايا وممتلكات خمس بلاد الملك بيقول له حقك الممتلكات دي كلها حقك قال له رفعت يدي إلى مالك السماء والأرض لا آخذن من يدك خيطا ولا شراك نعل لئلا تقول أنا أغنيت إبراهيم قال له أنا يا عم بتكلم مع ربنا هاخد منك أنت يا حتة ملك آم، ثروة بلاد أنا بشتغل مع ربنا أنا ما أخدش منك خيط ولا شراك نعل لئلا يأتي يوم تقول أنا أغنيت إبراهيم أمال أنت غني إزاي؟ أنا غني بربنا أنا مش عاوز فلوس الدنيا عشان كده بولس يقول كأن لا شيء لنا ها ونحن نملك كل شيء بولس اللي ساب كل حاجة بقى يحرك العالم من سجنه بقى يختار يروح السماء ولا يقعد في الدنيا بقى ربنا يقول له تحب ايه يا بولس يقول له خليني شوية عشان بس في أنسيموس لازم أروحه وأطمن عليه وفي كم موضوع كده حاضر السما تقول له حاضر نمد في عمرك شوية عشان تخلص خدمتك منين ما تحب تيجي السما قول ليه خلاص بقى ده باع كل حاجة وصل إلى حاجة كبيرة قوي ليس من هذا العالم لإلهنا كل مجد وكرم